بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم آه الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي نحن اليوم مع اللقاء السادس مع قصة أصحاب الأخدود وسبق أن تناولنا الكلام على هذا التوجيه المزدوج التعليم المزدوج الذي كان يتلقاه هذا الغلام هذا التوجيه المزدوج الذي كان يتلقاه الغلام يسمع من الراهب كلاما ويسمع من الساحر كلاما كان في حيرة وإن كان كان قد يميل إلى أمر الراهب ولكنه كان في حيرة فأجرى الله عز وجل على يديه هذه الكرامة لما وجد الدب في الطريق وأخذ الحجر ورماها فقتلها ومضى الناس أجرى الله عز وجل على يديه هذه الكرامة فتبين له وأيقن أن الراهب على حق وأن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر الساحر وقال له الراهب هذه المقولة التي توقفنا عندها كثيرا وتناولنا في المرتين السابقتين الملامح الرئيسية والركائز الرئيسية لمدرسة الراهب التربوية كيف ربى الراهب هذا الغلام حتى يحمل الهم ويصل به الأمر إلى أن يضحي بنفسه في يوم من الأيام في سبيل وصول الدعوة إلى الناس في سبيل تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء كرامة أخرى من الكرامات أجراها الله على يدي هذا الغلام كان يبرئ الأكمه الأكمه اللي هو ولد أعمى وطبيا علاج اللي يتولد أعمى أصعب بكثير من علاج لو واحد مثلا كان مبصرا ثم مثلا عمل حادثة فذهب بصره علاج هذا يكون أيسر ممن ولد أعمى اللي هو الأكمه فهذا الأكمه يسر الله عز وجل لهذا الغلام علاجه فكان يبرئ الأكمه والأبرص البرص اللي هو البهاء مرض جلدي معروف ويداوي الناس من سائر الأدواء وكما يظهر في الحديث بعد ذلك أن الغلام كان إذا أتاه آت وطلب منه قال له أنا عندي المرض الفلاني وعاوزك تعالجني فيقول له الغلام إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فالمستمع ده يؤمن بالله فإذا آمن بالله دعا الغلام ربه عز وجل فيشفيه الله عز وجل ف واضح في هذه المسألة أن الغلام كيف كان يستغل هذا الأمر ويستغل حاجة الناس له لدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى الأمر استمر كذلك إلى أن جاء جليس الملك وبدأت القصة تتحرك بقى في منحى آخر في طريق آخر إن هتبتدي الدعوة تصل إلى الطبقة الحاكمة هتبتدي الدعوة تصل إلى جليس الملك اللي هيجي يوم من الأيام يقعد مع الملك ويتكلم معاه فالملك يقول له من رد عليك بصرك فيقول ربي فيقول له أولك رب غيري يقول ربي وربك الله ويبدأ الصراع في الطبقة الحاكمة يقول صلى الله عليه وسلم فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله اليوم بإذن الله نقف مع رحلة النور لجليس الملك جليس الملك كان إنسان سليم ما فيهوش حاجة ويرى بعينيه ففي يوم من الأيام عمية سمع عن هذا الغلام فذهب إلى الغلام وأتاه بهدايا كثيرة وهو رايح خد معاه هدايا كثيرة جدا يبهر بيها هذا الغلام ويجعلها كأنها ثمن قال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني هنا نقف وقفة في مقولة جليس الملك نقدر نقسمها هنقسمها نصين قال للغلام أولا ما ها هنا لك أجمع كل الهدايا دي اللي أنا جايبها لك لك أجمع والنص الثاني قال له إن أنت شفيتني ما ها هنا لك أجمع أهل الدنيا يستعظمون الدنيا ومتاع الدنيا الدنيا عندهم كبيرة جدا ويظنون أن كل شيء ممكن ياخدوه بالفلوس كل حاجة ممكن يتحصل عليها بالمال بمتاع الدنيا ويظنون أيضا أن الناس كذلك ويظنون أن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كذلك هو يقول لك اللي معاه قرش يساوي قرش وهي الفلوس هي كل حاجة في هذه الحياة واللي مثلا اللي معهوش فلوس ده ما يسويش أو نحو ذلك من الكلام الميزان الفاسد الذي لن تنهض الأمة ولن تفيق الأمة من الغفوة اللي هي فيها إلا إذا نبذت هذا الميزان ووزنت بالميزان الشرعي إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا الرجل انظر حتى الكلمة أجمع ما هنا لك أجمع تشعر فيها بأن هو شايف أن هو أتى بشيء عظيم جدا لهذا الغلام الدعاء إلى الله تبارك وتعالى لازم ينتبهوا لهذا الأمر إذا تعاملوا مع من انغمسوا في الدنيا ومن ملكت الدنيا عليهم عقولهم وقلوبهم لازم يبقوا عارفين أن نظرة هؤلاء نظرة الناس اللي هم منغمسين في الدنيا للدعاء إلى الله عز وجل يقول لك ده لو عطيته فلوس هيفرح ده أنا ممكن أشتري كلامه بالفلوس هم كذلك يعني يزنون الأمور بميزان الدنيا وكذلك يظنون الناس أيضا يزنون الأمور بميزان الدنيا فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني طبعا واضح في قوله إن أنت شفيتني هل الغلام نتخيل يعني هو ينفع أن الغلام في يوم من الأيام يكون واحد جاله مثلا مريض فالغلام قال له أنا هشفيك بالتأكيد لا الغلام كان يقول إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى طيب إيه اللي خلى جليس الملك يسمع كده الإشاعات وغلو الناس في الصالحين الناس يعني واحد راح له وقال له أنا مريض فآمن بالله فشفاه الله ده يطلع يحكي لده وده يحكي لده يفضل الخبر كل واحد يزود عليه حتة لغاية لما في الآخر يجي جليس الملك ويقول له إن أنت شفيتني كيف تعامل الغلام مع جليس الملك وهنا دروس عظيمة جدا يجب أن ينتبه إليها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في تعاملهم مع أمثال هؤلاء أمور هامة جدا يجب أن ينتبه إليها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إذا ما تعاملوا مع هؤلاء الذين انغمسوا في الدنيا وشهوات الدنيا شهوة المال شهوة الرياسة شهوة المنصب غير ذلك قلنا ان الجملة بتاعة جليس الملك تنقسم لقسمين ما هنا لك أجمع كلام على المال واستعظام لأمر المال والأمر الثاني إن أنت شفيتني الغلام تعامل مع الجملتين دول إزاي كيف تعامل الغلام مع الكلام اللي قاله جليس الملك قال الغلام إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى طيب عاوز حد من المستمعين يقول لي إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى ده متعلق بالنص الأولاني ولا متعلق بالنص التاني متعلق بإن أنت شفيتني هو قال له إن أنت شفيتني فالغلام لحق على طول قام راح قايل له إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى طيب فين الكلام على الدنيا فين الكلام على المال فين الكلام على الهدايا الكثيرة فين الكلام على ما ها هنا لك أجمع أسقط الغلام ذكر الدنيا وذكر المال وذكر الهدايا الكثيرة بالكلية ما جابش سيرتها أصلا ده حتى ما قالهوش ربنا يكرمك ايه الهدايا الكثيرة اللي انت جايبها دي ولا حتى قال له انت فاكر ان الهدايا دي تساوي حاجة الهدايا دي ما تساويش عندي حاجة اصلا لم يقل له ذلك وانما اسقط ذكر الدنيا بالكلية الدعاء الى الله تبارك وتعالى لازم يهدموا الميزان ده عند اهل الدنيا الدعاء الى الله عز وجل لازم يحطموا الميزان اللي اهلك امم كثيرة سيدنا نوح عليه السلام قوم قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا قوم نوح قالوا لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فإحنا ليه نتبعك ميزان فاسد ميزان فاسد إن هم يزنوا الحق هل ده حق ولا مش حق يزنوه بإيه المال ويزنوه بإيه ال- المكانة الاجتماعية إزاي ده الفقراء الأراذل هم الذين اتبعوك إزاي إحنا نتبعك يجب على أهل الحق تحطيم هذا الميزان تحطيم هذا الميزان ويبقى الميزان كما هو عند الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هرقل لما أبو سفيان ذهب له ولم يكن آه، أبو سفيان قد أسلم بعد آه، في الحوار ما بينهم حوار طويل فيه أنه قال له وسألتك من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الأشراف ولا الضعفاء فزعمت أم ضعفاؤهم يعني الضعفاء هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هرقل وهم أتباع الرسل وهم أتباع الرسل يجب تحطيم هذا الميزان ويجب على الدعاء إلى الله عز وجل في دعوتهم ألا يجعلوا للدنيا أي قيمة وننتبه لأمر آخر أنه لم يتعرض حتى لهذه الهدايا أو للدنيا أو لمتاع الدنيا الحاجات اللي اتعرضت عليه لم يتعرض لها ولو حتى بالذم ما قالهوش ايه الحاجات اللي انت جايبها زي ما قلت لكم ما قالش ايه الاشياء دي اشياء حقيرة جدا لا تساوي شيئا لم يتعرض لها حتى بالذم ودي مرتبة عالية جدا في الزهد في مرتبة من الزهد ان الواحد يزهد فيما في ايدي الناس ويزهد في متاع الدنيا يبقى متاع الدنيا في ايده لكن مش في قلبه ولكنه يرى انه ترك شيئا يبقى حاسس ان هو عمل حاجة مثال واحد مثلا بيعمل في عمل فجاء واحد عرض عليه رشوة في العمل بتاعه قال له لو عملت لي الحاجة الفلانية مثلا هديك 10000 جنيه فيترك هذا الحرام ويترك مدا- متاع الدنيا الحرام ولكنه يرى أنه ترك شيئا يروح لأهله يقول لهم ده أنا تركت وجالي ورشوة وعشر تلاف جنيه وسبتها يقابل واحد صاحبه ده أنا اتعرض عليا عشر تلاف جنيه وسبتهم يقابل واحد قريبه ده أنا اتعرض عليا عشر تلاف جنيه في الحرام وسبتهم يرى أنه ترك شيئا في بقى مرحلة أعلى في الزهد أنه لا يرى أنه ترك شيئا دي مش حاجة أصلا تستاهل أن هو يتكلم عليها أو كما يقول أهل العلم الزهد في الزهد الزهد في الزهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بالجدي الأسك الميت تعالى انت لو الدنيا بالفعل عندك لا تساوي جناح بعوضة لو واحد رأى جناح بعوضة فزهد فيه يعني الدنيا كلها لا تساوي جناح البعوضة يعني الدنيا كلها جزء من جناح البعوضة لا انا هقول لك مش جزء من الجناح ولا جزء من الدنيا ده جناح كامل كنت انت ماشي في الشارع ووجدت جناح بعوضة او وجدت بعوضة كاملة دبانة ميتة مثلا فتركت الذبابة وذهبت إلى بيتك هتقول لهم ده أنا شفت دبانة ميتة في الشارع ولكني تأففت عنها وزهدت فيها اللي هيقولوا عليك ده ده مجنون هو ايه ده هو في حد اصلا يترك ذبابة ولا يترك جناح بعوضة ويجي بعد كده يتكلم ويرى انه ترك شيئا اهي دي مرتبة في الزهد اللي هي الزهد في الزهد الإمام الهروي رحمه الله صاحب كتاب منازل السائرين اللي هو ابن القيم شرحه في كتاب مدارج السالكين كتاب مدارج السالكين المشهور لابن القيم شرح لكتاب منازل السائرين للإمام الهروي والإمام الهروي في عنده بعض الانحرافات وبعض الأخطاء ومدارج السالكين إمام ابن القيم رحمه الله تعامل مع هذا الكلام فما وافق الحق وافقه وشرحه وما خالف الحق رد عليه وفنده الإمام الهروي رحمه الله وهو يعرف الفقر إلى الله تبارك وتعالى قال نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا والسلامة منها طلبا أو تركا الثلاث جمل دول أنا عاوز نتناول منهم الجملتين التانيين إسكات اللسان عن الدنيا ذما أو مدحا من كمال الفقر إلى الله تبارك وتعالى إن أنت تسكت يسكت لسانك عن الدنيا ذما أو مدحا اللي هي النقطة الأولانية اللي اتكلمنا فيها عن الغلام لم يذم ولم يمدح ما قالهوش هو إيه اللي أنت جايبه ده ولم يمدح هذا لم يمدح الدنيا ولم يمدح متاع الدنيا اللي بعد كده السلامة من الدنيا طلبا والسلامة من الدنيا تركا السلامة من الدنيا طلبا هو هيسلم من الدنيا ان هو يطلبها وهيسلم من الدنيا ان هو يرى انه ترك فيها شيئا اللي هو كما قلت لكم الزهد في الزهد هذا الأمر لما الناس اللي بتبقى الحياة كلها عندها فلوس والحياة كلها عندها متاع متاع الدنيا وبيزنوا الأمور زي جليس الملك في هذه الحالة لما بيلاقي واحد قدامه الدنيا لا تساوي عنده شيئا بيستشعر بالفعل معنى الغنى الحقيقي يعني لما يجي واحد زي جليس الملك يعرض على الغلام ويقول له أنا هديك هدايا كثيرة وشايف كل ده يلاقي الغلام ما بيتكلمش على الحاجات دي هيقول ده أغنى من كده بكتير ده عنده حاجة فوق الكل الكلام اللي أنا جايبه له ده فهذا الأمر له أثر كبير جدا في نفس المدعو له أثر كبير جدا في نفس جليس الملك إن هو يشعر إن اللي قدامه غني وليس الغنى عن كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الغنى غنى النفس اه اللي هو بقى جليس الملك مش ح... ما يعرفش يعمله ما يعرفش يشتريه بالفلوس غنى النفس الجزء الاولاني من جملة جليس الملك ما هنا لك اجمع ان انت شفتاني اسقطها الغلام بالكلية ما هنا لك اجمع الهدايا متاع الدنيا المال الغلام ما اتكلمش عليه ده لا يساوي شيء ولا يساوي ان انا اقول له ده أنا هترك الكلام ده الكلام ده ما يسويش عندي حاجة لا ده زهد في الزهد تعامل بقى مع قول جليس الملك إن أنت شفيتني زي ما قلت لكم الإشاعات وغلو الناس في الصالحين هذا الغلام ما وقعش فيما قد يقع فيه بعض من ينتسبون إلى الدعوة اللي يقول لك طب نستغل غلو الناس يعني هو فاكر ان انا بشفي يقول طب استغل غلو الناس فيا ويسعى الى ان يغلو الناس فيه ده طبعا تلبيس شيطاني عليه يقول لك عشان بعد كده الناس تقبل مني الحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق كان ينهى الناس عن الغلو فيه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولما وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فدفع الغلو ده مطلوب ان الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يدفعوا عن أنفسهم الغلو اللي الناس بتغلو بيه فيهم فيدفع هذا الغلو ويبدأ مباشرة في علاج مرض القلب يبدأ في علاج المصيبة اللي عند الراجل ده الشرك بالله تبارك وتعالى الناس ممكن يكون عندهم مرض البدن يشعروا بيه ويروحوا يلفوا على الأطباء ويذهبوا هنا وهناك ويسافروا بره وجوه علشان يصلوا إلى علاج أمراض الأبدان وهم قلوبهم مريضة لا يبحثون عن علاج أمراض قلوبهم جليس الملك ده قلبه مريض قلبه كان مليئا بالشرك والعياذ بالله إن هو يبقى جليس لمثل هذا الملك الذي يقول للناس أنا ربكم من دون الله ويعاقب ويعذب كل من قال لا إله إلا الله ومع ذلك قلبه مريض ولكن لا يشعر بهذا المرض أول ما حصل له المرض في عينه وعمية بيجري بيلف بيطلع فلوسه يجيب هدايا كثيرة يسأل أروح فين فيجب أن ننتبه إلى مرض القلوب مرض القلب أخطر من مرض البدن مرض القلب أخطر من مرض البدن البدن ده هتعيش بيه 30 سنة 50 سنة 100 سنة وهتموت بعد كده ولكن القلب مرض القلب إن استأصل في القلب في عقاب في الآخرة لو في أمراض قلبية حقد حسد كبر عجب رياء غير ذلك من الأمراض القلبية في عقاب في الآخرة على هذه الأمراض فيجب على المرء أن ينتبه لمرض قلبه وأن يعلم أن أهل الدنيا أهل الدنيا لا ينتبهون إلا لأمراض أبدانهم ولا ينتبهون إلى أمراض قلوبهم بدأ الغلام مباشرة يتعامل مع المرض الأخطر مرض القلب قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك هتقول طيب جليس الملك هيؤمن عشان يشوف هيؤمن علشان يشوف بعينيه هتقول طيب ازاي يؤمن ازاي نخلي واحد يؤمن علشان شيء من الدنيا طيب ده كده مش هيؤمن عن اقتناع فين الإيمان فين تمكن الإيمان في قلبه أقول لك لا هذا الغلام كان فقيها هذا الغلام كان فقيها يعلم ان ايوه في ناس ممكن تؤمن تغير دينها علشان شيء من متاع الدنيا ولكن الناس دول بمجرد ان يذوقوا طعم الايمان وبمجرد ان يخالط الايمان بشاشة قلوبهم بمجرد كده هيتمسكوا بالايمان ويصير الايمان احب اليهم من اي شيء جليس الملك اللي في يوم من الأيام غير دينه عشان يشوف ما هو هنا كان على دين وبعد كده ترك هذا الدين إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى حتى يرى بعد أن خلط الإيمان قلبه جيء بالمنشار فوضع على مفرق رأسه وقيل له ارجع عن دينك فأبى يعني عشان عينيه يشوف غير دينه ولكن لما يجي يتحط المنشار على رأسه ده مش عينيه دي حياته كلها حيموت لو ما غيرش دينه ومع ذلك أبى وثبت على دينه حتى لقي الله عز وجل على هذا الثبات يبقى لما جرب الإيمان ولما ذاق الإيمان وتمكن الإيمان في قلبه لم يمس إلا والإيمان أحب إليه من كل شيء على من جعلهم الله عز وجل في مصلحة الناس أن يقتدوا بهذا الغلام مفيش مشكلة ان احنا نستغل حاجة الناس لو انا في مصلحة الناس استغل حاجة الناس في دعوتهم الى الله تبارك وتعالى لو واحد مثلا فتح الله عز وجل عليه يتصدق ففي ناس فقراء بتيجي تاخد منه الأموال ممكن يشترط عليهم بعض الأمور واحد ما بيصليش يقول له لا تعالى المسجد وحديك الفلوس تعالى المسجد وحديك أكل لبيتك هتقول طيب ده جاي يصلي علشان الفلوس ما هو لما هيذوق الصلاة مرة واثنين وثلاثة بعد كده ستصير الصلاة أحب شيء إليه فيجوز أن الواحد يشترط وممكن برضه يك... إذا يستغل أن يكون في حاجة الناس دون اشتراط الفرق بين الاثنين إيه الغلام قال له إن أمنت بالله دعوت الله فشفاك يعني بيقول له لو ما أمنتش مش هدعي لو ما أمنتش مش هدعي ربنا سبحانه وتعالى أن هو يشفيك ولكن ممكن برضه من جعله الله عز وجل في حاجة الناس ان هو يدعوهم من غير ما يشترط والامر ده بيبقى له اثر في القلوب عالي جدا زي ايه زي في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما الاتنين اللي دخلوا مع السجن سألوه عن تأويل الرؤية شافوا كل واحد قصة مشهورة ومعروفة في سورة يوسف سألوه عن نبئنا بتأويله عاوزين نعرف تأويل كل واحد فيهم الرؤية اللي شافها فسيدنا يوسف عليه السلام بدأ بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وبعد كده قال لهم من غير ما يشترط عليهم من غير ما يقول لهم لا لازم تؤمنوا علشان أقول لكم تأويل الرؤية هذا الأمر له أثر كبير في القلوب برضه في قصة سيدنا يوسف برضه لما جاءه رسول من عند الملك لما الملك شاف رؤية لم يشترط عليه مالوش طلعني من السجن عشان مظلوم وبعد كده اقول لك تأويل الرؤية ولكن دفع هذا الأمر قال تأويل الرؤية دون أن يشترط ذلك وإعطاء الناس له أثر بالفعل قضاء مصالح الناس له أثر في قلوب الناس والإنسان أسير الإحسان أنت لما بتلاقي واحد جاي عمل لك خدمة ولا ساعدك في ضيق مثلا لو أنت كنت بتمر بضائقة ونحو ذلك هذا له أثر في نفسك والإنسان أسير الإحسان بتبقى أسير بالفعل هذا الإحسان طيب ليه ما نستغلش الأمر ده لو إحنا في حاجة الناس أنا مثلا جاي واحد مثلا في عمله شغال مثلا في مصلحة حكومية وفي ناس بتمر عليه يحسن في معاملتهم ويقضي لهم حوائجهم ويدعوهم إلى الله عز وجل يبقى عنده شوية مثلا كتيبات عن الحجاب يلاقي واحدة متبرجة يروح عطيها كتيب عن الحجاب يديها شريط عن الحجاب يجد مثلا شاب بعيد عن طريق الله عز وجل كتيب شريط رسالة مطوية واحد مدخن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أنت ما دمت في حاجة الناس استغل هذا الأمر والاستجابة ليك هتختلف يعني لما بيبقى مثلا واحد بيتصدق ولا واحد بينفق ولا واحد بيقضي مصالح الخلق لما بيجي يدعوهم أو بينصحهم نصيحة بيبقى لها أثر تاني خالص المستمع نفسه طريقة استقباله لهذه النصيحة ممكن لو واحد غيره نصحه يقول له انت مالك انت خليك في حالك مالكش دعوة بيا ولكن هذا الذي أحسن إليه الكلام بتاعه يبقى له وضع آخر خالص في قصة مشابهة سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه تعرفين سيدنا أبو طلحة وهو أبو طلحة رضي الله عنه من كبار الصحابة أسلم إزاي قصة إسلامه أن هو تقدم ليتزوج من أم سليم رضي الله عنه فاشترطت عليه أن يسلم قالت له مهري أن أنت تسلم فأسلم وتزوجها هتقول طيب ده أسلم عشان الجواز هو ينفع كده لما ذاق طعم الإيمان ما هو أسلم في الأول عشان يتزوج ولكن لما ذاق طعم الإيمان واستشعر حلاوة الإيمان محبة الله عز وجل والشوق إلى الله تبارك وتعالى الخوف من الله ورجاء الله عز وجل وكذلك أيضا مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم حاله اتغير بعد ما كان أسلم حتى يتزوج امرأة صار من كبار الصحابة وبذله معروف في سيرته رضي الله عنه فلا بأس ان احنا نستغل حاجة الناس اما بالاشتراط او دون اشتراط فالانسان اسير الاحسان والنصيحة بعد الاحسان او النصيحة بعد اداء خدمة من اي نوع لأي أحد من الناس لها مذاق آخر ولها تأثير آخر غير أي نصيحة قال الغلام لجليس الملك إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن جليس الملك بالله فشفاه الله عز وجل وبدينا ننتقل بقى لمرحلة أخرى إن الإيمان المؤمنين الناس الدعاء إلى الله تبارك وتعالى هيبتدوا يدخلوا في الطبقة الحاكمة وصلنا لجليس الملك إيه اللي هنتكلم بإذن الله المرة الجاية إزاي راح وقعد مع الملك وقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله هذا الثبات بالرغم من انه معاشر الملك وعارف الملك بيعمل ايه طول عمره عارف الملك ازاي عمال يقتل في الناس وازاي عمال يعذب الناس ومش مخلي واحد يفتح بقه ومع ذلك هذا الثبات هذا اليقين في الله تبارك وتعالى هذه الشجاعة وهذه الجرأة وهو يقول للملك في وجهه ربي وربك الله دليل على ان لا ما ينفعش حد يقول ان هذه الطريقة في الدعوة الى الله عز وجل غير ناجحة ان انا اشترط على الناس حتى يؤمنوا دي طريقة غير ناجحة لا ابدا ولكن كما ذكرنا ذاق طعم الايمان فتغير حاله ونكمل باذن الله المرة القادمة نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم